السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذا المساء وكل مساء نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلبسنا وإياكم لباس التقوى ويجملنا وإياكم بالستر الجميل والحلم الجميل هذا اللقاء هو من اللقاءات المتممة للسلوان الأمور التي تسلي القلوب في طريقها إلى علام الغيوب فأسأل الله أن يقبل منا ويقبل علينا بالخيرات والبركات والعلم النافع والرزق الطيب والعمل الصالح المتقبل اليوم نتكلم عن كما تكلمنا عن الألطاف نتكلم عن ألطاف الله مع التائبين ألطاف الله مع المتلطخين الذين تلطخوا بالذنوب مع ممن ابتلي ببعض القاذورات ولوث صحيفته ببعض ما يشينه إن لم يتب منها كيف لطف الله بنا وبه عافانا الله وإياكم وأسأل الله أن يسترنا وإياكم النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحبب الناس في ربهم ويحبب هؤلاء في أسماء الله وصفاته وفعاله وهذا الأمر لابد أن يكون هجير الداعي يعني لازمة عند الداعي حياة الداعي والداعية إلى الله وحياة المربي والأم والأب والمعلم حياتهم المفترض تكون دايما فيها هذا الحضور إنما من شيء يحبب الناس في الله إلا ولابد أن يجمله ويزينه في عقول وقلوب الناس حتى تعرف في الملأ الأعلى كان يحبب الناس فينا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبب الصحابة في ربهم ففي يوم من الأيام حدث صلى الله عليه وسلم أصحابه يحكي عن ربه فقال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك هذا الحديث حديث يفتح الشهية للانطلاق في عبادة رب البرية وفي الانطلاق إليه هذا الحديث يقف المرء أمامه مستغربا من حلمه وجرأتنا نحن الضعفاء من حلم الله القوي علينا فيا له من رب ويا له من دين ويا له من لطف يعصي العبد يمهله وهو القادر عليه فإذا ما عاد إليه مستغفرا غفر الله له غفر الله له فإذا جدد المعصية أمهله مرة أخرى فإن عاد مستغفرا غفر له مرة أخرى هذا الحديث ليس تشجيعا للمعاصي على العكس تماما الحديث على العكس تماما هذا الحديث ليس لدفعك في المعصية ولكن لتيئيس الشيطان منك لأن الشيطان بيجي في الوقت ده يأسك ويقول لك أنت وقعت خلاص أنت ما عدتش مع الناس الصالحين فيأتي هذا الحديث يفتح باب الأمل ولكي تنطلق في العمل وتترك ما قيدك في هذا الطريق فاعمل ما شئت فقد غفرت لك طالما هذا دأبك ايه هو دأبك الإصرار على التوبة هذا دأبك اه فهذا دأبنا طالما انت مصر على التوبة كلما تلبست بذنب قمت مسرعا مصرا على التوبة فالقرار اللي انت واخده ليس قرار الوقوع في الذنب ولكن القرار اللي انت واخده هو قرار الإصرار على التوبة إن وقعت في الذنب وشتان بينهما تماما وأرجو أن تكونوا فاهمين الفرق بينهم في واحد واخد قرار قاعدة عنده مبدأ في حياته كلما وقعت في ذنب كلما أصررت مسرعا على التوبة ده إنسان في واحد تاني بيقول إيه أنا هروح أقع في الذنب وهتوب آه هذا الحديث الحديث لا يشمل الثاني أو بتعبير أدق الحديث لا يتكلم عن الثاني اتفقنا النقطة دي مهمة أوي لأن في ناس بيفكروا بعقلية إخوة يوسف وتكون من بعد قوما صالحين تعال نقتله أو نغيبه وبعد كده نتوب تعالى نعمل الذنب وبعد كده نتوب هنتقابل وبعدين ما احنا هنعمل كده كده ايه هنتوب ان شاء الله هنتصدق هصوم انا معاك يوم الخميس فالشخصيات ديت قد يقع في دايرة الاستخفاف لا في دايرة الايه العفو والإمهال فياخدوا بالهم وما يسرحوش الحديث ده زي ما بقول لكم مش تشجيع للمعصية فلعل العبد يموت على معصية ولم يسعفه عمره أن يتوب هروح فرح بنت عمتي وفي موسيقى وبتاع بس عشان والدي ما يزعلش وهدخل مطعم فلان عشان زمايلي راجعين من الجامعة وعايزين يحتفلوا وفي اختلاط شوية بس احنا كده كده على جنب وبعيد عن الموسيقى وبعيد عن كذا طب هابي أنك أردت أن تطعمي شيئا فوقف في حلقك فقبضت في هذا المكان أيسرك أنك تقبضي في هذا المكان؟ مفيش حد غالي عليك أنك تلعب بعمرك قمار أو أنك تغامر بالجنة والنار عشانه مفيش حد غالي عليك أنك تدخل النار نص ساعة أو يوم لأجله لأجل دنياه عشان هو يكون مبسوط في الدنيا بتاعته لا بيضغطوا عليا النار الضغط فيها أشد فالحديث ده بيشجعني على التوبة فإذا أنا عصيت ربنا ألف مرة فسبحانه ما سمى نفسه الغفار إلا لأنه يغفر الذنوب لكن الأصل أن يتأدب العبد أمام نظر الرب لكن ما فيش واحد منا معصوم عشان كده كونوا خير الإيه الخطائين إحنا عاوزينك أنت كده كده هتقع في الذنب فمن لطف الله وما يسليك في الوحي تلك المعاني فالمعاني ديت عما بتكون موجودة معاك تلاقي نفسك مرتاح عشان كده سبحان الله الراجل اللي كان بيشرب الخمر والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا جزء من ألطاف الله به أوتي برجل قد شرب الخمر للنبي فقال إيه اضربوه يعني يقام عليه الحد يعني فلما انصرف قال له بعضهم أخزاك الله انتوا عارفين مين بعضهم دول ولا مش عارفين واخدين بال عارفينهم مين الصحابة دول الصحابة في الماضي ودول كتير منكم والمتكلم في الحاضر قال بعضهم أخزاك الله على فكرة في رواية إن كان في المرة الرابعة واحد قال كده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول هكذا لا تقول هكذا لا تعينوا عليه الشيطان ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه يا لن تجد احدا رحيما بك مثل ربك مش هتلاقي مثل ربك كل الناس يضيقون والله يوسع عليك عمر رضي الله عنه كان لي صديق شاب غلام حسن الخلق والسيرة المهم ذهب للشام ففي يوم من الأيام لما سافر حياته اتغيرت لما حياته اتغيرت زين لي الشيطان أعمال فأقبل على شرب الخمر حتى عرف ذلك عنه ويوم من الأيام واحد جاي من الشام وعمر بيسأله عن الناس وأخبارهم إيه وبتاع وسأل عن صاحبه ده فقال الرجل ذاك أخو الشيطان إنه قار في الكبائر حتى وقع في الخمر نسأل الله العفو والعافية فقال عمر رضي الله عنه وكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان شوف الصحابة مؤدبين والكتاب الأثر مؤدبين كان ممكن يكتبوا أس اسمه صح؟ ما هو عمر ما كتبش إلى فلان كتب اسمه لكن الناس دي تربية يا جماعة الناس دي متربية الناس دي عندهم التربية عالية قوي الناس دي عارفين إن في جنة ونار وفي قبر وفي خلوة بالأعمال الناس دي عاوزة دايما تبقى الريحة عندهم في قبرهم حلوة عاوزين هم تحت يكونوا بيطلوا على منزلهم في الجنة الناس دي عاوزة وهي تحت تقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة الجمال ده مش قادرة عليه مش قادرة أقاوم إن أنا شايفاه ده سبحان الله فالمهم كتب عمر قال من عمر إلى فلان سلام عليك فإني أحمد إليك الله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ثم قال لأصحابه ادعوا لأخيكم أن يقبل بقلبه ويتوب الله عليه شوفوا يا جماعة كانوا بيتفننوا في تحبيب الناس في الله هو ده رسالته ايه انا احببهم فيك انا مش محتاج منهم حاجه أنا رسالتي إن هم يحبوك ولو حبوك يسمعوا كلامك وهيستمتعوا بيك وهيكون الوحي على السيه على الرأس وعلى العين فأهم حاجة إن هم يحبوا ربنا لو عرفوه لأحبوه ولو أحبوه لاتبعوا كلامه فعمر كان مشغول بالمعاني ديت الصحابة مهما كانوا أقوياء لكن في الباب ده تشعر كأنهم امرأة تحنو على رضيعها يتعاملوا مع البشر كده في دعوتهم إلى الله امرأة تحنو على رضيعها فلما بلغ كتاب عمر الرجل جعل يقرأه ويردده ويقول غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب وقد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي فلم يزل يرددها على نفسه حتى بكى وتاب وأحسن التوبة عمر دوره ما انتهاش هنا لكن عمر رضي الله عنه لما وصل للخبر قال لي هكذا فاصنعوا هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخا لكم زل زلة فسددوه وادعوا الله أن يتوب عليه ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه هي دي الشريعة يا جماعة هي دي الشريعة اللي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم هي دي الشريعة اللي أتى بها باللين والرحمة والأخذ بيد الناس إلى الله لا الوقوف بينهم وبين الله الأصل أكثر الناس يستفيدون من إرسال الله للأنبياء أو من رسالة الأنبياء هم العصاة من خلقه لأن لو كانوا مؤمنين ما احتاجوا الأنبياء ما هم مؤمنين والدنيا سالكه معاهم هيحتاجوا انبياء ايه ما هم ماشيين على ايه الصح لكن ال ال الاصل الناس اللي استفادوا اكتر هم البعداء اللي عايشين في الظلام سبحان الله يعني لو جدلا في مؤمنين وفاهمين الموضوع وعلى الفطره ومفيش اي تشويش الانبياء هيفيدوهم افاده اقل بكتير من الايه للبعداء
فأرسلهم الله
ولكن من المعاني الخفية وجميل لو تتبعتم هذا المعنى من خلال الوحي أن الله ملأ قلوب الأنبياء رحمة على خلقه لو تأملتم في هذا السر النفيس ستشعرون هتحس بالإيه بسخونية الرحمة بين السطور وانت بتقرأ الوحي أن الله سبحانه شوفوا, شوفوا مثلا سيدنا إبراهيم وهو يجادلنا في قوم لوط شوفوا انتوا بتتعاملوا ازاي مع الأمر وشايفينه ازاي وفي احتقان رهيب احتقان قوي وحق للإنسان ان هو يحتقن كده تجاه المعصية لكن سيدنا إبراهيم الخليل ما هو برضه محتقن بس هو سيدنا إبراهيم مشغول بالناس دي الناس دي لازم تيجي سبحان الله شوفوا الآية ويمكن علقت عليها قبل كده فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يعني جات له البشرى اللي هو مستنيها نفسه في ولد ونفسه بقى ده حلم حياة البشرى دي البشرى دي رغم جمالها والفرح اللي مليان فيها لم تجعله يحيد كأن إن الرحمة اللي في قلبه يعني المشروب اللي جواه والعطر اللي فيه الرحمة ده كان أعلى من عطر الفرح بما كان ينتظره وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط قبل ما يتقال لك ان الملائكه قالت عليه هنا القران يوقف قلبك في ايه اعتراضيه كده يقول لك قف هنا امام هذا المشهد الجميل اصعد الجبل وانظر إلى هذا الشامخ في السماء إن إبراهيم الحليم أواه منيب عشان لا شوف سبحان الله لا تظن ظن ولو خلاف الأولى هو ينفع ينفع اللي عمله إبراهيم هنا في الموقف ده القرآن يقول لك إيه ويأكد لك دي معاني يفهمها الكبار الكبار الأبرار يفهمون المعنى ده اللي لسه صغيرين مش هتلقط فعشان كده بنأكد لك إن إبراهيم لحليم أواه منيب ومش هتفهم ليه هو عمل كده لما تفهم الثلاث صفات دول اللي خلاه مشغول قوي كده الحلم الحلم ولذلك شيخنا الفاضل العلامة أسأل الله أن يحفظه ويستره شيخ الحويني يقول لك إن طالب العلم لابد أن يكون لديه علم وسياسة لهذا العلم يعني إزاي يسوس العلم ويبلغه والأمر الثالث أن يكون مريض بالحلم مريض بالحلم حتى هو يحكي عن نفسه يقول سبحان الله يعني ظل يتحلم حتى شعر في أوقات كثيرة أنه ابتلي بالمرض بمرض الحلم طبعا يقصد المعنى إيه النفيس الذي يظلل هذا اللفظ فإن إبراهيم لحليم أواه منيب ثم تكملة الآية بقى يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمرك شاهد إن قلوب الأنبياء مليانة مليانة رحمة وفيها أسرار مش كل الناس هتفهمها ولذلك في لطائف كده في القرآن بتشير لك للمعنى ده لما يعقوب عليه السلام كان بيتكلم مع أولاده فقال لهم إيه؟ قال لهم لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وبعدين قال لهم الموضوع ده مش بإيدي وما أغني عنكم من الله شيئا لما جت ال... الآية اللي بعدها ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء لكن القصة دي كلها عشان في حاجة في قلبه إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها اللي هي إيه؟ لا دي مش بتاعتك دي بتاعت ناس خاصة في الأمة تفهمها خلاص بقى دي منازل بقى زي منازل إبراهيم كده في حاجات كده لا تطلع تفهمها اصل انا بص انت في الحرم مثلا وده انا اقول لك ايه انت عارف لو بتبص من فوق البرج الساعه ده بتشوف الحرم ازاي وبتشوف مناظر معينه في حتت بقى معينه مش هشرحها لك اقول لك وانت فوق رن عليا اقول لك ايه الموضوع لكن مش هعرف اوصف لك تحت فهنا الآية إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها فأنت عشان ما- ما دماغك ما تروحش يمين وشمال وفوق وتحت والمقصود وبتاع قال لك وإنه لذو علم لا لا لا دي بتاع دي علم الحاجة اللي دي عشان هو صاحب علم وإنه لذو علم لما علمناه ولكن كتير مش فاهم ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون ولو تتبعت كلام الأنبياء هتلاقيهم كلهم تقريبا عندهم النفس ده حاضر حتى في ثنايا الكلام اللي يظهر منه إن هو غير مراد يعني شعيب وهو بيتكلم مع قومه عليه السلام بيقول لهم إيه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربكم رحيم ودود صح؟ لا إن ربي وبقول لهم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي ايه بقى ليه هنا ربي ما كان ربكم لا استغفروا ربكم ثم توبوا اليه كلنا مذنبين فعاوزين نستغفر ان ربي رحيم ودود دي بقى شغل خاص بقى دي حاجات انا عارفها انا واخد رحمه خاصه وود خاص فان ربي انا بقول لكم وكان عاوز يقول لهم ايه لما هتستغفروا كلكم هتشوف رحمه خاصه وود خاص لدرجه هتقول ان ربي هتبقى عارف بيه معرفة خاصة فعما اجي اقول لك كلمني على الرحيم الودود هتقول لي تعالى بقى احكي لك الحاجات الخاصة في حياتي واخدين بالكم عشان لا نستطرد اكثر من كده المهم هي اللقطة بتاعت ان الانبياء ارسلهم الله قلوبهم مليانة رحمة على الخلق عشان كده اذا عاد احد من الناس الى الله فرحوا بعودته طب واذا ضل انسان كانوا بيزعلوا جدا بيزعلوا جدا النبي صلى الله عليه وسلم القصة المشهورة لما زار ال- الفتى اليهودي وعرض عليه الإسلام وأبوه قال له أطع أبا القاسم الفكرة يا جماعة فكرة الحمد لله الذي أنقذه من النار المعنى ده مهم أوي أحيانا وأنت شغال في الد- في الطريق إلى الله بيبقى كل تركيزك إن تجيب واحد جديد لفريقك عمرك ما هتكون بتفكر بعقلية أنقذه من النار لأنك أنت عاوزه فين؟ أنت مش عاوزه يطلع من النار أنت عاوزه يكون معاك دي اللي عملك دربكة جامدة ولذلك ما بتستحملش إن ممكن يكمل مع غيرك أو تكمل في الحلقة مع غيرك ليه؟ لأن السيطرة ال- على القلب والعقل ليست سيطرة خروج من النار ولكن دخول إلى الدار الدار بتاعتك شوفوا الحديث ده و... واحسبوا بقى اللي هو لا تعينوه شوفوا كم مرة انتكس واحد وكان كل اللي الشغل بتاعنا نريد ان احنا نرشده الى الخير خاصة ان اتكلم لا اتكلم عن الشارد ومكمل في الشرود انا اتكلم عن الذي يز- يعني بيقع بيقع وبيحاول يقف فبيلاقي ايه النظرات مختلفة تماما اقول لك على حاجة كم مرة قمت صليت ركعتين الساعة 2 وقبيل الفجر وقلت اللهم إن فلانا صديقنا كان يمشي إليك ثم انتكس فأعده إلى طريقك كم مرة الشعور ده شغلك أكيد ممكن يكون بعضكم مر عليه لكن في ناس لأ وفي ناس ممكن يقول لك انا بقولها كده وانا شيء وانا لا يا جماعه انت مش قايم قيام ليل عادي وبعدين بتقوله في الاخر لا انت ما اقامك الا هذا انا هقول لكم ان في منكم كتير بيعمل كده بس عارفين بيعملها مع مين مع بنته ابنه زوجها لكن هي تقوم فقط لان ده مسلم عارفاه فتقوم تعمل كده دي معاني من عرف الله فعل هذا عبد يبارز ربه بالمعصية لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا فعلها لكن استوحش وعلم أن لا أنيس إلا الله شعر بالغربة وعلم أن لا ملجأ له إلا الله فجاء تائبا آيبا نادما منكسرا عازما على عدم العودة إيه اللي يحصل؟ استقبله ربه كما يستقبل الغائب وكما يستقبله أهل الإيه؟ أهله إذا غاب أوحش غربة هي بعدك عن الله وأجمل أنس وأنسك به فغير كده أبو طويل الممدود راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها يقول له ما سابش لا صغيرة ولا كبيرة ولا بعيدة ولا قريبة إلا أتاها فهل له من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المتفرس في الناس قال نعم تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن آه ما فيش مشكلة كمل والحسنات يذهبن السيئات فالراجل من الانزعاج هو كان بيسأل على واحد تاني يقول له رأيت رجلا فقال له من الانبهار قال له وغدراتي وفجراتي وغدراتي وفجراتي ده انا ليا مجموعة من الغدرات ومجموعة من الفجور ياه شوفوا صحابي شايف ان عنده غدرات وفجرات احنا ممكن نقول اللفظ ده بس بنقوله من باب التواضع لكن هم بيقولوه من باب الشهود يعني اللي يقول لي وانا عندي غدرات وفجرات اقول له طب اكتبها يجي يكتبها يقول لك ايه آه مقصر في صلاة قيام الليل ده من بني همبكه ده واحد مضحوك عليه والشيطان دهنه دهان دوكه ممتاز مبهدله فقال وغدراتي وفجراتي فقال له النبي نعم صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر فما زال يكبر حتى توارى حتى توارى عشان كده لا تستعظم ذنبك أبدا أمام ألطاف الله بالتائبين شوفوا يا جماعة صفة من صفات الله لا تذكر إلا للتائبين وهي صفة الفرح ربنا بيفرح باللي راجع عشان كده أنت تعبد ربا يفرح بأخيك إذا عاد فهلا أفرحت ربك وكنت سبب في فرح ربك بعودتك وتيسير عودة الناس إليه يبقى دي نيتك وتتعرف في الملأ الأعلى كده كان مشغولا بفرح ربه طب المشغول بأن يفعل هذا ألا يفرحه الله إنك تكون مشغول بهداية الناس لله وإنك تكون عندك أهداف البنت دي لو تابت والولد ده لو عاد وده لو اتغير الله يفرح به وأنا حبا في الله أريد أن يفرح الله فأنا أريد ربي يفرح بهذا العبد يفرح بهذا التائب وهذه التائبة أما المعنى ده بيكون مسيطر عليك تكون في حتة تانية بقى سواء وقعت في الذنب يبقى ده مدافع ليك ألم يأني ليكي إنك تفرحي ربنا انت عملتي ذنوب كتيرة قوي بس ممكن تعملي طاعة عالية قوي ايه هي ان افرح ربي لي موعد فرح مع ربي ايه هو الموعد ده هو موعد العزم على التوبة فلا تستعظم ذنبك امام رحمة ربك الله اكبر من كل ذنوبك ومن عظيم رحمته أنه لا يغفر الذنوب فقط لمن أحسن التوبة لا يبدل السيئات التي فعلها إلى حسنات المقابلات الليلية والاتصالات النهارية كل الحاجات دي كلها تفاجئ إن يوم القيامة مستنية أنت من الساعة 11 بالليل للساعة 5 الفجر دي كلها كانت مخالفات تفاجئ إن هي كلها اتقلبت حسنات من الذي فعل هذا الذي افرحتيه بدل السيئات حسنات شوف من ضمن الحاجات في عطاء الله إن يوصلك لمرحلة إنك تقول لي ذنوب كبار لا أراها عاوز إيه أكتر من كده إيه أكتر من كده يفتح نفسك للتوبة إن يوصلك لدرجة تيجي يوم القيامة تقول له يا رب أنا ليا ذنوب كبيرة أنا مش شايفها هي فين؟ أنت اللي بتطلب آه ليه عاوزها؟ لما شاف التبديل لما شاف التبديل إن مرة في يوم من الأيام ركن ركنة كده قدام الجار وضايقه فلقى إن ديته بعد التوبة اتقلبت حسنات لما مش عارف عمل إيه اتقلبت حسنات لما رد على والدته مرة اتقلبت حسنات بس مرة ارتكب الفاحشة فمش لاقيها فيبدأ يسأل يقول له يا رب لي ذنوب كبار لا أراها هي فين يا بالله عليك عشان تستحضر المعنى ده استحضر انك في كنت في مؤسسة شغال في شركة والشركة دي الناس في آخر السنة رافعين فيك تقرير انك غالبا مش هتكمل معاهم فانت رايح تحضر المقابله مع صحاب الشركه وبتوع ال HR والمحاسبين والمدير بتاعك وقاعدين فاتحين ملفك ففي مخالفه تاخير دوام كل يوم بتيجي متاخر نص ساعه في مخالفه انك بترد على المدير بتاعك بطريقه مش كويسه في مخالفه انك بتخالف بعض الاوامر اللي فيها سفر وبترفض الدوام الاضافي في في في في في حاجات كتير قوي وبعدين واحد في الاخر خالص بعد ما تلا عليك كده قال لك لكن عشان انت جيت في اخر شهر غيرت الدنيا كلها وقدمت للشركه حاجات كويسه وحققت انتاجيه عاليه احنا هنمسح لك كل غلطه من الغلطات دي بمقابل راتب شهر اي غلطه غلطتها قرار من المؤسسه هتتحول براتب شهر فانت تروح تقول له طب على فكره انا مره سرقت الخزنه وعلى فكره انا مره في يوم من الايام سرقت الموبايل بتاع بنت حضرتك من العربيه بتاعتها وفي يوم من الايام مره عملت كذا تبدا تقول سبحان الله لذنوب كبار لا اراها انت تعبد ربا يهيج قلبك انك في يوم من الايام انت اللي تقول انا عندي كبائر يا رب هي فين سبحان الله الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات عشان كده لما بتشوف واحد واقع شديد الوقوع تبقى انت متضايق قوي من المنكر ده ومشفق عليه انه يكمل كده ليلقى الله في السعير وهو هكذا ولم يكن اليك تائبا بس برضه تقول سبحان الله ده ممكن يجي عليه يوم تتقلب كل اللي انت شايفه حسنات ويسبقني فدايما تبقى عندك كره للمعاصي ودايما شفقة على الناس دي من النار وفي نفس الوقت خوف على نفسك ان في الاخر الناس دي تسبق فدانك شغال ما تنتخش فتقول يا ده الواحد كويس قوي احنا بنصلي الفجر احنا كده بقينا كويسين قوي ده الناس ديت لسه بتعمل كذا وبتعمل كذا كل ما تقع في الذنب ما تخليش الشيطان يقف بينك وبين ربنا لأن من طرق من طرق الشيطان الخبيثة إن العبد إذا ندم على ذنبه وعزم على التوبة يجي يقول له ايه هتتوب من ايه ولا ايه يا ترى من ارتكاب الفاحشه ولا من الخمر ولا من السرقه ولا من الكذب ولا من الرشوه ولا من العقوق ولا اكل الربا ولا قطع الارحام ده انت ليلتك ليله فيبدا يعظم لك ذنوبك ويصغر لك الرحمه في عينك رحمه الله فلا تلتفت لها ليه لانه هو قاعد مع الفارق الكبير ولله المثل الاعلى ده بس يعني حاجه للتقريب الفكرة وإلا فالأمر أعمق من ذلك وأبعد من ذلك بكثير عاوز يقول لك إن نور الشمعة دي أكبر بكتير من نور الشمس فأنت بقى مسكين ويخليك تبص إيه يقرب جدا الشمعة من عينك فأنت شايف النور بتاعها فيقول لك لا ده كبيرة شايف, شايف أنت وقعت في إيه شايف أنت وقعت إيه يا حبيبي الموضوع أكبر من ذلك الله أكبر رحمته أكبر يعظم لك ذنبك يصغر لك رحمة ربنا في عينك اوعى تلتفت ابكي بين يدي الله واعمل صالحا ما استطعت إن صدقت في التوبة واستقمت هتشوف كل سيئة عملتها إن شاء الله في ميزانك حسنة ولا أحد أكرم من الله إياك إن في حد يبخل الله أمامك عافانا الله وإياكم لا أشوفه أول من أوائل الأسماء التي طرقت مسامع النبي لما نزل عليه الوحي في الغار ربك الأكرم ده طريق كله مش كريم الأكرم عشان كده آنسني بك يا رب أنسا يعوضني عن وحشة الناس لأن وح الناس رحمتهم ضيقة رحمة الناس رحمة, رحمة الناس أصغر فعلا من ذنبك ذنبك أكبر من رحمة الناس بس هو المشكلة أو إحنا من الناس مش هي اللي هترحمنا أنا مش مستني منها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية دي كلنا عارفينها وحافظينها تقريبا بس كل مرة ما تيجي تقرأها تحس إن هي مش بتكلم المذنبين يعني لا تقنطوا من رحمة الله تقولها للمؤمنين تقولها للصالحين تقولها للمنفقين للمصلين للبارين للمحسنين الجوار للواصلين للرحم لكن تقولها للذين أسرفوا زنوا فأكثروا وشربوا الخمر فأدمنوا تقولها للناس دي وبعدين ايه قل يا عبادي يعني بتنسبهم ليك يا رب هم قطعوا صلتهم به قطعوا صلتهم بك وأنت ما زلت تجدد الصلة بهم يا عبادي ده قاعد عمال تقطع العلاقة علاقة العبودية قاعد عمال تقطع الحبال بتاعتها وتبعد عني أنا بقول لك يا اللي أسرفت على نفسك مش على غيرك لا تقنطوا من رحمة الله طيب ليه ما قنطش ايه الدافع ايه اللي يخليك تقنط الذنب اه ان الله يغفر مش مش غفر يغفر يغفر الان لما ارتكبت تقلقش الان الان اه ان الله يغفر الذنوب هيغفر لك ذنبك طب هيغفر لي الذنب بتاع النهارده بس ولا بتاع امبارح لان الذنوب كتير قوي انا ما انا ذنوبي بلغت عنني السماء يغفر الذنوب جميعا يغفر الذنوب جميعا شوفوا يا جماعة مش هتحسنوا التوبة إلا بعدما تفهموا هذا المعنى إيه هو المعنى؟ إن فعلا ذنوبك بلغت عنان السماء ذنوبك أنت يلي بتسمعني وذنوب المتكلم مش هتفهم يعني توبة ولا هتحققها صح إلا عما تبدأ انطلاقا من السطر ده إن ذنوب فلانة الفلانية وتبقى اسم حضرتك فعلا بلغت عنان السماء لأن في كلمة في يوم من الأيام أنت قلتيها لا تلقي لها بالا كسرت قلب امرأة أتاها الهم من كل واد وأنت عايشة مطمئنة البنت دي دعت عليك دعوة المظلومة فده ذنب كبير أنت مش شايفاه كسرت قلبها واللي كان كان وفي واحدة غتبتيها وفي واحدة في يوم من الأيام أشرت عليها بحاجة تخرب بيتها بسبب الشورى بتاعتك اللي بدون بينة وكل ده في يوم من الأيام هتتسألي عنه كل ده آه هتتسألي عنه الذنب اللي انت لما قلت الواحدة ازاي تتزين وهي رايحة الجامعة وتعدلي الطرحة كده ما العدلة ديت هي اللي جابت ولد والولد ده هو اللي ارتكب الفاحشة معاها بسبب ايه؟ بسبب اللقطه اللي انت عملتيها زمان لما قلت لها اعدلي الطرحه بالطريقه دي. اه انت نسيتي لكن احصاه الله. فلازم تبقى مدرك كويس قوي ان ذنوبك بلغت عنان السماء. يعني ايه بلغت عنان السماء؟ يعني بنجمعها لو اتجمعت كده في دفاتر واتكتبت والدفتر فوق الدفتر فوق الدفتر فوق الدفتر يصل السماء. يصل السماء اه في يوم من الأيام أنت رديت على والدك رد شديد فهو انكسر واتضايق فده ذنب ماشي وبعدين صالحته إمتى؟ بعد أربعين يوم بعد شهرين بعد خمس شهور جميل خمس شهور دي كنت انت ايه يعني كنت قائم بالليل مكتوب كده القائم بالليل فلان ولا العاق العاق طيب شوف الذنوب ال- ال- ال- الحاجات دي كلها فانت مش بتتحسب ما يوم زعقت له بس انت زعقت له ومكمل يعني يوم الحد اللي فات زعقت لوالدك طب يوم الاثنين انت اسمك ايه يعني مكتوب دلوقتي يوم الاثنين اعماله ايه مقاطع لابيه معكر قلب ابيه طب يوم الثلاث طب يوم الاربع طب يوم الخميس طب يوم السبت طب يوم كذا طب يوم كذا يوم كذا يوم كذا طب الذنوب دي كلها مع في واحد زعل والده لحد ورضى قلبه بعدها بساعة واحد رضى قلب أبيه بعد سنة محدش يتواصل معايا على الخاص ويقول لي انا ابويا عمل وابويا كذا اعمل ايه انت عارف تعمل ايه خلاص فبلاش يعني ما تعطلش بقى انا بقول لك انت ما تطولش الوقت يعني ما تطولش الوقت وتستنى محمد يرد عليك وبعدين يعني ما تطولش الوقت انجز فالمعنى ده اما تستحضره هتلاقي ان فعلا ان الايه دي بتخاطبك انت لان بعض الناس اما يقرا الايه دي يقول يا عبادي الذين اسرفوا دول اللي قاعدين في الجونه الذين اسرفوا دول الشباب اللي قاعدين على القهوه لا على فكرة ممكن يكونوا قاعدين على الزوم يوم الجمعة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب كل ذنوبك عندنا السماء دي بقى جميعا يا سيدي ما تقلقش يعني ممكن تتخلص ممكن تتخلص طب ممكن أصالح أبويا بس أنا مش راضي على الظلم بيني وبين نفسي آه الرضا عن الظلم والمسامحة دي في فرق بين المسامحة القلبية والتعامل الظاهر التعامل الظاهر لازم يبقى فيه البر موضوع القلب ده مش بتاعنا بقى انت ترضى عني ما ترضاش عني مش موضوعي مش بي يعني م- مش قرار مش مش مطلوب منك اللي مطلوب منك البر البر لكن مش مطلوب منك لو هو ظلمك انك تسامحه وفي ناس كتير فاصله بين النقطتين هو ايه المشكله ان عمي واخد ورثي وان عمي انا بديله حقه كبر وكصله يعني ايه يعني ليه مخلينها ان هم ضد بعض عادي جدا انت حضرتك واخد ورثي اه وانا مش مسامحاك بس وبعد كده عادي جدا بزورك وازيك يا عم وعامل ايه كل سنه حضرتك طيب مفيش مشكله خالص صح ليه دايما بتحطوا الاثنين قدام بعض بقى ما بكلمش عمي بقالي ست سنين ليه اصل واخد ورثي يعني هو ظلمك في الحته دي صح اه انت مقصره بقى في الباقي ليه اصل انا قلت ايه بقى من عصى الله فيا ساعصي الله فيه اه ده شعارك اه طيب ايه لا ده يعني يقوم الدين نمضي كل واحد بقى يتحاسب على ملفه امال ايه القاعده من عصى الله فيا لن افعل معه الا ان اطيع الله فيه بس ما هو في واحد ظلمك انت هتقابله ايه هتقابل الظلم بايه هتظلمه في حاجات تانية زي كده ايه عارفين الاطفال كده تلاقي في المدرسه واحد اتخانق مع ايه مع زميله في المدرسه هما الاتنين في خمسه ابتدائي فضربوا بعض يجي ال- ال- المقهور الشاب اللي اللي اتضرب يروح عامل ايه؟ ضارب اخته اللي فين؟ اللي في اولى ابتدائي. طب نيجي نقول له انت ضربت الاخ البنت ليه؟ يقول لك أصل هو اللي بدا الاول. يا ابني انت قابلت الظلم ده بحاجه تانية واخدين بالكم؟ فالشيطان احيانا بيوصلنا الدرجه ديت لا. ومفيش حاجه اسمها اصل امي بتقول لي ما تكلميش عمي. لا انا مش هخش يوم القيامه اتحاسب على حضرتك لا لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق ليس تحقيرا للمخلوق ولكن تعظيما للخالق انا مش هسمع كلام حضرتك بقى ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا لي ايه صله الارحام وان عمتك تتواصل معاها وانت حضرتك تقولي لي لا ممكن ماشي ارضي قلبك كده ظاهرا مش اظهر لك ان انا بعمل ايه لكن لا هتواصل ما عندي جنه يا امي انا عارفه يا امي لو انت هتدفني معايا او اول ما اجي اتسال هتخش انت لو عندي امان بكده يمين بالله لا اعملها بس انت حضرتك هتبيعيني اول واحده فربنا سبحانه وتعالى اللطف بالتائبين يقول ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم ليه بيغفر الذنوب ويغفر الذنوب جميعا ليه عشان انه هو الغفور الرحيم بس يا جماعه بصوا يا جماعه سمى الله الله نفسه الرزاق عشان تعتقد ان الرزق منه هو الذي يرزقك طب لماذا سمى نفسه التواب لماذا سمى نفسه الغفار الغفور ليه عشان انت هت... ه- يعني هتقع وهتحتاج الغفور هتحتاج التواب واخدين بالكم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون عشان مش تيجي تقول لي بقى أصل أنا وأنا فتحت لك الباب أهو عشان كده قوم قول له يا رب يا الله لست نعم العبد ولكنك نعم الرب لست نعم العبد ولكنك تعلم أني أواب ما عصيتك إلا جئتك مستغفرا وما ابتعدت عنك إلا جئتك منكسرا ما أصررت يوما على ذنب ولا جاهرت بمعصية أحببت الصالحين وإن لم أكن منهم ودعوت من قلبي للمخلصين وإن لم أكن معهم وحدك تعلم حرارة دمع التائبين فاغفر لي الكلام ده انت محتاج انك تقوله محتاج انك تعيشه اما ان انا كدنك بتقول بكرة هتدخل قبرك وهتدرك يوما ان الصلاة كانت خيرا من النوم ونمت وان ورد القرآن كان يطمئنك وهجرت وان الاذكار كانت سبب في زيادة يومك وبركة اليوم وتكاسلت وإن الاستغفار كان بيوسع الرزق وتغافلت وإن قيام الليل كان يبعث الطمأنينة في قلبك وتركت وإن باب التوبة مفتوح في كل وقت وأجلت لما تعيش مع الآيات دي مش هتلاقي نفسك عاوز تأجل لأنك هتسابق إمتى امتى هتسابق لو أجلت نوافل الصيام عشان الراحة ونوافل الصلاة عشان مستعجل وأجلت الصدقة للحاجة وأجلت البر للانشغال وأجلت التوبة للتسويف طبعا أي سباق إلى الجنة سنتحدث إيه بقى هو إيه اللي هن عشان كده من علامة حب الله لك إصرارك على التوبة بعد كل ذنب من علامة حب الله ليك إصرارك على التوبة إنك دايما مصر فعما الإنسان بيضعف عن أخذ أسباب النجاة يتعثر سيره خطواته للصراط بتخطئ الطريق يجد أبواب الله مفتحة عشان يبدأ من جديد ايا كان الجرم والذنب ايا كان يجد الله ارحم بنفسه منه انا مش عاوز اقول لك ارحم بامك منك بقول لك ارحم بنفسه منك يعني انت دلوقتي هترحم نفسك نفسك ترحمها انت اصلا بتعمل الذنوب والحاجات دي كلها ايه ظاهرا عاوز تسعدها ستجد الله ارحم بك منك واوسع مما تتخيل يخبرنا الله سبحانه وتعالى أن الإنسان مهما بلغ من الإسراف على نفسه والتفريط والضلال أن ربنا قادر أن نور الهداية وضوء الرحمة يدخل في حنايا قلبك المعتم اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون الآية دي بعد قولها ألم يأن للذين آمنوا تقول طب إزاي يا رب أنا مش قادر فيقول لك اعلموا أنت أه أنت ميت الأرض بتاعتك ميتة يقول لك أحيانا كده تسأل واحد يقول لك إيه هو إحنا ليه مش بنزرع الكاجو هو إحنا ليه ما بنزرعش مش عارف الإيه يقول لك أصل أرض مصر مش مهيئة لكده ده مش عارف بيتزرع فين والشاي بيتزرع فين ومش عارف إيه الكلام ده كله في أرض ميتة بور فانت ممكن تبقى ظانن ان ارضك او ارض اخيك او ارض من تحب بور قلبه بقى بور مش هيطلع اي حاجه ربنا يقول لك اعلموا ان الله يحيي عشان كده من تلبس بذنب حري به من من المعاملات الخاصه انه يعامل ربنا معامله خاصه ان يتعبد باسم الله الحي وده قليل من ينتبه لهذا انه يقول له يا رب أنا عبد الحي يا رب يا حي أحيي قلبي بعد موته أهو مين اللي هيحيي مين اللي هيحيي النوافل بعد ما ماتت مين اللي هيحفي الشغف على القيام بعد ما فتر مين اللي هيح... هيحيي البر بعد ما انشغلت عنه مين اللي هيحيي ال- حبك ل- لقراءة السنة بعد ما غفلت عنها مين اللي هيحيي همتك في طلب العلم بعد ما ضعف مين اللي هيحيي ده الحي ومين اللي هيقومني القيوم قائم على كل نفس اعلموا أن الله يحيي الأرض مش قال لك يحيي الأرض بس لا عشان قلبك ينزل وينغمس في المعنى قال لك بعد موتها عشان كده اول ما تيجي تقول لي انا شيخ انا وحشه وانا مش عارف ايه ولو عرفت ذنوبي لبصقت عليا والكلام ده وما كدش كلمني اتنين وبتاع مت يعني اه مت بعد موتها تلاقي بعد موتها ديت انت في تمام الذهول ربنا بيقول لك اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها وعلى فكره يحيي يعني ايه مضارع مستمر يفيد الاستمرار وايه يحييها النهارده دلوقتي برضو شغال الاحياء يعني الاحياء في الدرس ده شغال اي موت وجدوا اي عتمه في قلبك خلاص يحييها وينورها تلاقي تكمله الايه كانه كان الايه بتمضيك امضي لو سمحت بس هنا ان انت عرفت المعلومه دي ده عقد بيني وبينك اللي انا قلته لك حتى لا تأتي يوم القيامة تقول يا رب لم تأتي لي نصوص تفتح الشهية على العودة يقول لك لا قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون بينا بيان لا لبس فيه المعنى ده مهم قوي الشعور ده يخليك دايما تستبشر برب بشر سبحانه بقبول توبة التائب المصلح أيا كان ذنبه ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة شوف يا جماعة أنت مستني الآية دي في إن شاء الله في الأسماء الحسنى في مساق يعني أو يعني في المحاضرات عن حديث الله عن نفسه حديث الله عن نفسه وهو يكلمك عنه فهنا بيكلمك ثم ان ربك انت ماشي اهو ربك بيعرفني رب يقول لك ايه ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك عشان بس طول الايه ما تنسكش الموضوع يؤكد تاني ان ربك ربك انت وخطاب ليك انت لمحمد والايمان اتبعه صلى الله عليه وسلم من بعدها الغفور الرحيم يعني الآية دي تحس إن هي ماسكاك وواحد ماسكك من إيدك وممشيك وبيعرفك على ربي في الآية دي يقول لك الناس اللي بتعمل السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها الغفور الرحيم سبحان الله فمن اطلع من اطلع الله على قلبه وعلم أنه ليس فيه إلا الإنابة إليه والمحبة ومحبة ما يقربه فإن الله يعفو عنه ويغفر له شوفوا الآية بتقول إيه ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين يا سلام وبعدين غفورة ديت الهدية بس فكرة كان للأوابين إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورة ده بقى آيات متعة وسبحان الله الآية دي أتت في سورة إيه؟ ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا سورة الإسراء بعدما أسرت بقلبك في الكلام عن البر فكأن الآية بتقول لك إحنا عارفين إنك هتجتهد وممكن يجي بعض الهنات منهم ومش يساعدوك على البر أو أنت تبقى الآن ربكم أعلم بما في نفوسكم لو أنت من جوه نضيف وحريص على الإرضاء هن... هنكرمك وصف الله عباده المتقين بسرعة الأوبة إلى الله والاستدراك والتبصر اللي بقى الآية والذين إذا فعلوا فاحشة كنت مرة علقت على الآية دي في لقاء اسمه تقي يعصي تقي يعصي ليه؟ لأن بداية الآية دي في سورة آل عمران أن الله سبحانه وتعالى خاطبنا فيها وقال إيه؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمين؟ للمتقين إيه سمتهم؟ إيه وصفهم؟ قال لك الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة إذا هو في تقي يفعل الفاحشة؟ نعم بس هنا التقوى فين؟ مش في فعله للفاحشة فعله رد فعله إذا فعل الفاحشة واخدين بالكم؟ رد الفعل بتاعه لما بيقع في الفاحشة بيعمل إيه؟ الآيات ديت ليست مهيجة لفعل الذنب وعافاكم الله ولكن مهيجة لرد الفعل إذا وقعتم في الذنب الشيء بالشيء يذكر أعدت للمتقين الذين ينفقون من أوائل ما وصف الله في التقوى في في التقوى الإنفاق اللي الناس اللي بتسارع خاصة في الأجواء الجميلة اللي احنا فيها والتضييقات اللي على إيه في البشرية كلها وعلى العالم والأسعار هنا يظهر معدن المتقي في إن إيده بتبقى تسارع في الإنفاق فكلما ضيق على الناس كلما هو وسع على الناس قد وصف الله عباده بقى دول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل وهم يعلموا أن إن الذين اتقوا أخبار المتقين إذا مسهم طائف من الشيطان طائف يعني قاعد عمال يطوف حواليك يخش لك منين أخش لها منين ده معلمة قرآن ده مركزة ده قيام الليل ده صدقات ده نفقات ده إحسان ده أخش لها منين المهم دخل منين من ثغرة إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون كشفوه جابوه فليس ثم ثم عصمة خلاص يا جماعة العصمة انتهت أمال في إيه؟ في أوبة لا عصمة ولكن أوبة فعشان كده انسى العصمة وركز في الأوبة وكثير ما يخبر اللطيف بحفاوة لو كتب الله لي كتابا في الأسماء والصفات لكان من الأسماء اللي ممكن أزين بها الكتاب إنه كان بي حفيا حفاوة الله فشوفوا حفاوة الله بعباده التائبين وده تعريف الخليل لربه قال إنه كان بي حفيا هم هو لخص المشهد كله في العلاقة بي حفيا حفاوة الله للتائبين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وربنا يقول عليهم ايه انت على فكره اختك اللي ارتكبت المخالفه واختك اللي بهدلت الدنيا ومن وجهه نظرك يعني غلطت جامد قوي خلاص انت يوم ما بتحسن الظن بيها بتقول ايه خلاص بقى انا سامحت واللي كان كان وقدر الله ما شاء فعل دي تابت ماشي لا لا لا الرب ايه بقى وهو الغفور الودود قرن الود بالغفور عشان يقول لك أهل الذنب إذا تابوا غفر لهم وأحبهم أنت ممكن تغفر لكن صعب أنك تحب فلا يقال غفر ذنوبهم وفقط لا لا بد أن يعود لهم بالود ومن مشاهد الحفاوة أنك تستشعر إن النهاردة في الروضة المشرفة كتب الله لنا دخولها في القريب العاجل في أمن وأمان استشعر إن في أشهر أئمة المسلمين علما وحالا وعرفانا قاعدين دلوقتي كلهم مش وراهم شغلانة إلا بيدعوا لأختك بيدعو لاختك وبيدعو لزوجك اللي ارتكب المخالفة وقاعد منكسر تائب بقالهم ساعة مش وراهم إلا الموضوع ده على يميهم على يمينهم قبر الرسول وهم في الروضة وشغالين دعاء شعورك عامل ايه؟ لو البث المباشر ده اتحط على صفحة المسجد النبوي كلهم بيدعوا لفلانة أو لزوجك اللي ارتكب المخالفة وهو منكسر باكية هتقولوا إيه وبتاع إيه أنا مش هقول لك علي على يسارهم قبر النبي وعلى يمينهم المنبر لا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا ده بيدعو لهم بالمغفرة آه فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم بس لا ينفعش بس لأنه رجع هو هياخد صفة الفرح هيفرح الله بيه وياخد العطاء ده بس لا ده بيقول يا رب تب عليهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم مش هم بس إكراما ليهم وحفاوة لأنهم تابوا للأكرم فياخدوا عطاء الأكرم عطاء المدهش عطاء من يدهشهم عطاء الوهاب الذي يدهشهم ومن صلح من آبائهم ندخل الأب والأم معاهم والأب ممكن يدخل فيها الجد وإن على وأزواج ومن صلح من آبائهم وأزواجهم الأزواج تخش وذرياتهم أولادهم يخشوا إنك أنت العزيز عز فحكم فغلب عز طالما قال لا معقب لحكمه فأنت العزيز الذي لا يغالب وكرمك لا يشبهه كرم فلا يستطيع أحد مهما بلغ أن يشهد عطاء العزيز الحكيم اللي حكم بهذا العطاء وقهم السيئات اصرف عنهم سوء العاقبة بتاعت السيئات بتاعتهم اللي أتوها قبل التوبة يا رب ولا تؤاخذهم ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ايه بقى الكلام ده ويلطف بيك ويقول لك ويوصيك انك تحتمي بيه وتستجير بيه من نزغات الشيطان ووساوس الشيطان واما ينزغنك من الشيطان نزغ فده لخلل فيك ولبؤس فيك ولأننا لا نريد لا لا لا شوف الباب يتفتحي فاستعذ بالله طب تعالى عما يشوش عليك تعالنا إنه هو السميع العليم عليم بحالك ويسمع ما ألم بك فلما تعيش المعنى ده وتدخل تعرف يعني ايه اللطف ده سبحان الله عشان كده شرع لك التعاون على البر والتقوى وقال لك ما تتعاونش على الاسم والعدوان فاللي غلبه شيطانه وضعف امامه ينبغي ألا يجد معينا له في المجتمع المسلم يقول لك ما تعينوش رحمة به ما تعينوش ولا تعاون على الإثم والعدوان ومش هقول لك ما تتعانش بس لا ليك دور إنك تحاول تقلل الشر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الولاد ليهم دور مع الولاد والنساء ليهم دور مع النساء تحضرش المجالس اللي فيها المعاصي والمحرمات كل ده رحمة بالعاصي يعني فتح النفس في شهيتك انك ترجع وبعد كده قال للمجتمع ما تتعاونوش معاه في الإثم ده وبعدين قال للمجتمع مش تتعاونوا بس لا روحوا شفقة وحبا ورحمة انكروا عليه شوف الرحمة بيك قد ايه فمن رحمة الله ينهى عن المعصية ومن فمن الرحمة بالعاصي ألا يقر على خطئه حتى لا يتمادى ومن رحمة بغيره إن الجالس لا يأمن على نفسه لو حضر مجالس المعصية إنه يتفتن أو يتسرب لقلبه فنقول له ما تحضرهاش عشان ما ينطفئش نور الخشية في قلبك وتعظيم حرمات الله ففارق المجلس ده أسلم ليك عشان كده عم نقول لك ما تخشش المطاعم اللي فيها اختلاط والموسيقى والقرف والحاجات دي كلها افهم البعد العالي والحاجات دي سبحان الله بتبقى جزء منها إعلان آه للناس دي إعلان تحدي إيه هو التحدي اللي أنت بتعلنه ليهم تقول لهم إحنا مش هنبيع مش هنبيع ديننا وأن ديننا عزيز قوي وأنا بقول لكم يا جماعة التجربة المشهودة واللي أنا يمكن شاهدتها أكثر من مرة الناس دي لما بتلاقي مرة واثنين وثلاثة إن في شريحة من المجتمع بترفض تكمل وهم بالطريقة دي بيتغيروا أديكوا أكبر مثال كلكم جربتوه تقريبا فاكرين التاكس لما كان بيشغل أغاني أو بيشرب سجاير لما حصل إنكار عام تركة بتقول له لو سمحت اقفل الأغاني كان في البداية بيقاوم لما لقى إن ده مجتمع خلاص إيه اللي حصل؟ منها إنكار والناس هديت أو إن هو خايف على زي ما بيقولوا على الزبون بقى والعميل ولقمة العيش فلو لم تكن هذه ال... هذا الإنكار يقظة لي في قلبه في الدين على الأقل مساومة للمال فاكرين سمامة لما أعلن المقاطعة آه فأنت لو ما جيتش من الشرع أجيبك من القدر وأجيبك من إيه من حاجات تانية فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا ويسلمنا ويغنمنا ويلطف بنا ويرزقنا طمأنينة القلب وصلاح البال وهدوء الروح والمسابقة إليه في أمن وأمان وسلم وإحسان وجزاكم الله خيرا وأسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل سوء